بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا مع اعتقاد هؤلاء الروافض في أصول هذا الدين وأصول أحكامه وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مبدأ عقيدتهم في القرآن الكريم وأن عامتهم أو عامة كبرائهم من المتقدمين والمتأخرين يقولون بتحريف القرآن ونقلنا في ذلك كلاما لكبرائهم ومن صحاح كتبهم التي هي عندهم محل الثقة والإجماع وقلنا ساعتئذ هذه النصوص موجودة في تلك الكتب التي توصف بأنها الصحاح وأنها لا يقع فيها خطأ ولا خلط ولا ومعصومة من التحريف كما يزعمون فإن فيلزمهم إما تصديق هذه الروايات وإذا صدقوها فإن مؤدى ذلك القول بتحريف القرآن أو القول بغلط هذه الروايات وأنها مدسوسة على مشايخهم وعندئذ تفقد الثقة بجميع كتبهم أو إهدار موثوقية شيوخهم وأنهم قوم يتلفظون بالكفر والزندقة وهذه اختيارات صعبة جدا لأنها جميعها تسقطهم ولا ولا يمكنهم اطلاقا يعني اختيار واحد من هذه الاختيارات ابدا على الاطلاق. كل ما يمكن ان يعكر به على ما قلناه كلام بعضهم زي المسمى بالصدوق محمد بن بابويه او بابويه واحنا طبعا الالفاظ اللي زي بابويه وسيبويه ونفطويه كل ما كان على في اخره ما ما ما, ما هو في ما, ما ويه نطقها يختلف فيه أو يجري فيه اختلاف بين أهل اللغة وأهل الحديث أهل اللغة ينطقونها كما أنطقها الآن سيبوي بابوي نفطوي بفتح الواو وإسكان الياء وأهل الحديث لا ينطقونها كذلك إنما ينطقونها يفرون من من نطق وي لأنهم يرون حديثا ضعيفا لا يثبت إسناده بأن ويه اسم شيطان ولذلك وحتى وإن ضعف الحديث فإن بعض أهل العلم أو كثير منهم صراحة يحتاط يعني ولذلك ينطقونها على خلاف ذلك فيقولون سيبوية وبابوية ونفطوية وحموية وهكذا فرارا من أن يقولوا ويه يعني وهذان عرفان معروف متداولان يعني بين أهل العلم أهل الحديث ينطقون هكذا هذا لهذا تجد عامة كتب الرواية تضبط فيها هذه الألفاظ هكذا حموية سيبوية نفطوية بابوية وفي كتب اللغة تضبط على وي هذا فقط يعني استطراد حتى لا يظن أحد أن الاسم ينطق خطأ فابن بابوية الملقب بالصدوق في بعض كتبه نفى أن يكون أحد من الشيعة يقول بتحريف القرآن مع ان احنا نقلنا وده موجود في كتبهم المطبوعة الآن هذه الكتب ينقل منها السالفون منهم واللاحقون يعني لما نقلنا من الكافر الكليني سبقنا في النقل من النور الطبرسي ونعمة الله الجزائري وجماعات كثيرة من متقدميهم ومتأخريهم كلهم نقلوا ما ننقله الآن عن الكافي وأن فيه نصوصا سنقرأها الآن تنص على تحريف القرآن فيجي ابن بابوية الملقب بالصدوق يستغفرنا ويقول لك مفيش حد من الشيعة بيقول كده طب واللي في الكتب دوت ايه فيقول لك ده مدسوس مدسوس يعني اذا كتبكم نالتها يد التحريف والدس والتزييف فما يضمننا أن بقيتها كلها كذلك وهو الحق فعلا كلها كتب موضوعة مفبركة يعني ولا ولا شيء فيها يثبت نقله عن أحد ممن نقلوا عنه فإذا إذا إذا إذا, إذا قلنا إذا إذا ملنا إلى كلام الصدوق هذا بأن ما فيش حد قال كده فده معناه إن كتبهم كلها محرفة وكلها لا يوثق بشيء منها وينبغي أن تسقط جميعا لأن متأخريهم هم الشيعة ينقلون منها هذه هذه الأمور ولا ينكرونها بالعكس هناك يعني من يقول إن إن الصدوق هذا إنما يتقي يعني بينكر هذا تقية وإلا في في بعض كتبه في كتاب للصدوق نص فيه على تحريف القرآن والذي نقل هذا مش واحد من أهل السنة ده نقل هذا الكلام عنه نور الطبرسي أحد متأخري عظماء علماء الشيعة قال إن لعل الصدوق إن صح عنه هذا الكلام هو طبعا صحيح في كتابه فإنما قاله على سبيل التقية بيستغفل به أهل السنة يعني وإلا ففي بعض كتبه القول بتحريف القرآن تمام آه طبعا للأسف ال ال القصة دي وهذا الكلام متكرر جدا وكثير جدا في كتب القوم بصورة ملفتة للنظر يعني حاجة حتى كمان غير معقولة يعني أنا أنا أنا بتعجب هو في مسألة جت في القرآن مثلا أو في حتى في السنة ذكر فيها ألف نص في عندنا حاجة في الإسلام كله أي أي مسألة مسائل الضخام الاعتقاد ال ال ال أي حاجة يعني في أي مسألة هل هناك أحد يعرف مسألة من مسائل الدين ورد فيها مثلا أكثر من ألف نص في الكتاب أو السنة ما في ما تجيش كده الموضوع مش يعني يعني خير الكلام ما قل ودل والكتاب الله عز وجل كتابهم يعني يعني اوجزوا الكلام وابلغوا وكذلك السنه نصم اوتي جوامع الكلم يختصر له الكلام الكثير في العباره الضيقه يقول في العبارة الصغيرة ما يمكنه أن يقوله غيره في مجلدات هو يقوله في كلمتين صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم فكلامه قليل لكنه قليل فاصل لا يحتاج تطويل يعني وما فيش موضوع مستحق ان هو يلح عليه ألف مرة لأن الصحابة كانوا أكثر طواعية من ذلك يكفيهم مرة بل في حديث المسور بن مخرمة ومران بن الحكم في الصحيح في قصة الحديبية لما رجع بعض من ذهب إليه من أهل مكة رجع يحكي لهم ما رأى نعيم بن مسعود قال لقد وفدت على الملوك دخلت على قيصر وكسرى والملوك فما رأيت أحدا يعظم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا تسابقوا إليها أيهم يأخذها فيدلك بها وجهه وجسده وما التفت إلا كانوا جميعا نحو التفاته لما لو بس بص كده يمين كل بص يمين شمال كل بص شمال من غير ما يتكلم فالقوم ما كانش محتاجين الالحاح في النصوص دوت ده بيعملها واحد عارف ان ما حدش هيصدقه ده واحد عارف ان هو كذاب فبيقعد ايه يلح لكن اللي واثق من نفسه بيقول مره وخلاص فتجد مسائل كبيره الايات فيها قليله كما سياتي فالجماعه طبعا ايه غشم برضه ما لهمش في الدين خالص يعني فمفكرينها بقى بالايه بالشبر زي الطالب الخايب الطالب الفاشل يجي في الامتحان السؤال حله كلمة إجابة السؤال كلمة أو سطر أو سطران فالطالب الفاشل تصور أن الأستاذ بيقيس بالشبر وأن هو بيصحح كده بالمتر يعني مش بيقرا بالمتر شوف كم متر ويدي عليه الدرجة فيقعد إيه يهرتل وينخع ويقول كلاما لا علاقة له بشيء ممكن يكتب كلام فارغ واخد بالك تصور بقى ان الاستاذ هياخدها كده بالشبر ويروح منجحه بالايه بعدد ورقات يقول لك انا انا مليت كراستين ولما يجي يطلع ويساله اصحابه عملت ايه في الامتحان هو طبعا ما عملش حاجه ما يعرفش حاجه عن اي حاجه يقول والله انا قعدت اكتب لقيت مدرعي وجعني ومليت كراستين وخدت وطلبت ورقه تانية وثالثه يعني ايه ده بتعمل ايه دوت طبعا هو عمال ايه يعني يهرف بما لا يعرف وعمال يخرف يعني وبالتالي في الاخر بيسقط لكن الطالب الواثق من نفسه اللي مذاكر كويس يكتب الجواب في كلمه او كلمتين وياخذ الدرجه الايه القصوى فالجماعه دول يغشوا حتى مش عارفين يكذبوا كذبة ويسووها يعني اكذب العوام بيقول لي بيقولوا اكذب كذبة وسويها يعني حاول تبقى كده يعني ماشية مع ايه مع النظام يعني حاجة تقبل يعني لكن تقول لي الكلام دوت في المجلسي أحد كبار علمائهم صاحب بحار الأنوار بل بحار الظلمات يقول بيقول إن, إن, إن الأخبار الواردة في إثبات تحريف القرآن تكاد تتساوى مع الأخبار الواردة في إثبات الإمامة عندهم هو طبعا صادق كلاهما متفبرك لا جت أخبار في ده ولا في دوت أساسا يعني لكن إيه هم كذبوا في الاثنين دول كويس قوي هم كذبوا فيهما كذبا قويا في الاثنين دول بالذات وبعضهم يستدعي الآخر ليه؟ المجلسي بيقول إن الأخبار الواردة متواترة في إثبات تحريف القرآن وأن المخالفين الصحابة يعني ومن بعدهم حرفوه وزادوا منه ونقصوا تكاد تساوي أخبار الإمامة الإمامة ديت لب التشيع يعني عمود فسطاط التشيع القول بإمامة علي والنص على إمامته النص على أن هذا الإمام ده هو لب التشيع لو سقط هذا العمود انتهى التشيع ما فيش أي ما فيش كلام بقى تشيعي ما خلاص كده خلصنا يعني فالتشيع يقوم على أن علي هو كما ذكرنا في الأول خالص هو الوصي وهو الولي بالنص نص عليه النبي وجاء القرآن بذلك طبعا هذا كله كذب ما فيش حاجة من دي موجودة أصلا يعني في التاريخ ولا في ولا في الواقع ف والعجيب برضو ان القرآن ما فيهوش ولا آية ولا حتى إشارة لهذا الموضوع العظيم الإمامة عند الشيعة فوق الصلاة هي ركن من أركان الدين أهم من الصلاة الاعتقاد بأن عليا الولي وأنه الإمام المنصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصي النبي صلى الله عليه وسلم والولي من بعده والإمام من بعده حتى احنا قلنا ده هم بيقولوا أن في كل الكتب السماوية النص على ذلك وأن الأنبياء اللي بقوا من أولي العزم هم اللي رضوا ياخدوا الكلام ده وسمعوه والجماعة اللي ما رضوش يقبلوا ولاية علي بقوا مش من أولي العزم ويعني عك ماله حدود يعني كلام لا لا يدخل عقل مجنون مش عاقل فإذا مسألة الإمامة عندهم ديت لب التشيع وعندهم ديت عمود الفسطاط طبعا هم كذبوا فيها روايات بلا عدد ما بقى ايه حاجه ببلاش كده واحد بيألف كلام فيقول اللي هو عايزه لكن اللي عايز يجيب حاجه سليمه هيجيب مني لازم يجيبها من مصدرها يعني فالمجلسي في بحار الانوار بيقول ان الروايات بتاعه تحريف القران لتثبت تحريف القران عندهم يعني تكاد تساوي روايات الامامه طبعا طبعا ما معموله عشان خاطرها اصلا هم ليه اصلا الشيعه اضطروا للقول بتحريف القران لماذا اضطروا لذلك بسبب الإمام لأن هيجي تقول لهم الله لما الإمامة دي حاجة مهمة كده جدا في الدين أهم من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة ومن الحج وهي بعد الشهادتين مباشرة في رتبة الشهادتين يعني يعني لا يتم إيمان أحد إلا بالشهادتين زائد القول بإمامة علي حتى هم يحطوها في الأذان وأن عليا ولي الله مع محمد رسول الله يعني ما فيش ده على التساوي فيتقال لهم طب لما هو موضوع مهم كده قوي ودوت هو ركن الاسلام الاعظم واصل الاصول وفصل الفصول والكلام اللي مش معقول دوت لماذا لم تذكر ولو في ايه من القران طب ده في القران واقيموا الصلاه وهي الصلاه اقل من الامام عندكم وفي واتوا الزكاه وحجوا البيت والصيام جت ايات فيه والحج جت فيه ايات والصلاه جت فيها ايات الله لماذا لم ياتي في هذا الركن الضخم الامامه ولا ايه تثبت ما تقولون قال لك انت مش واخد بالك ما هو كان في ايات لكن الصحابه حرفوها وساذكر لكم قصه نقلها هؤلاء المجرمون حاجه طبعا فضايح كده خالص يعني يعني لا يمكن ان يكون متصور عاقل ان كاتب هذا الكلام مؤمن او او شم رائحه الاسلام اصلا ده لا يكتبه الا مجوسي قد قد اكلت النار قلبه والحقد قد بلغ به منتهى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو يعني نفثه مصدور بيشوي بيشفي غليله من هؤلاء الاطهار رضي الله عنهم وقبح منتقصيهم. فالمجلسي بيقول ان الاخبار اللي جت في تحريف القران واثبات تحريفه يعني في كتب الشيعه تساوي الاخبار اللي جت في الامام. ويرى ان ترك الاعتماد على هذه الاخبار يستلزم رفع الاعتماد على اخبار الشيعه كلها اصلا راسا. لأن إذا كان خبر بهذه الضخامة جاء فيه أكثر من 2000 نص وحديث في كتبهم ومش هناخد بيه ولا ناخذ يعني بمقتضاه من القول بتحريف القرآن يبقى ناخد بإيه؟ هناخد باللي جاء فيه 50 حديث و20 حديث و200 حديث بس ده جاء فيه 2000 يبقى لازم يتاخد بيه والا يبقى احنا كده بنلغي كتب الشيعه كلها وصدق الرجل كلامه صح وللاسف على حسابهم صح لان لم يثبت لا هذا ولا ذاك يقول وعندي ده المجلسي صاحب بحار الأنوار يقول في كتاب مرآة العقول يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة بيقول الأخبار تواترت, تواترت الأحاديث عند الشيعة بتحريف القرآن بأن هذا قرآن قرآن محرف الذي معنا ده كلام مش كلام واحد إرهابي ولا كلام واحد وهابي ولا سلفي ولا إخواني ولا كلام من ده هذا كلام المجلسي أحد كبرائهم العظام ممن تدق له الطبول عند الشيعة يعني المجلسي يقول في كتاب مرآة العقول الأخبار في تحريف القرآن عندنا متواترة والتواتر ده يفيد القطع التواتر عند أي حد معناه القطع بصحة ما جاء به التواتر تواتر أن هناك رجل اسمه آدم مثلا فده خلاص ما فيش فيها قولان ما ينفعش حد ينكره بقى ما عادش ينفع وقال المفيد شيخهم المفيد أيضا في أوائل المقالات بيقول إيه إن الأخبار قد جاءت مستفيضة والتعبير عن التواتر بالاستفاضة ده مشهور في كلام أهل الأصول جميعا يعني يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاق القرآن وباختلافه وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان شوف المجرم ده بيقول إيه؟ بيقول إن الأخبار مستفيضة يعني متواترة عن أئمة الهدى من آل محمد حاشاهم من أن يقولوا هذا الإفك الباطل فهم أحفظ الناس للقرآن وأحرصهم عليه وأعلمهم به ولكن هؤلاء أولاد المجوس هؤلاء يتكلمون بما لا يعرفون ويريدون أن يلبسوا على على العامة أمرهم فيقول لك أن الاستفاضة القول بأن القرآن مختلف فيه اختلافات وفيه نقص وفيه زيادة والكلام ده كله ويقول عالمهم الطبرسي عن أخبارهم في الطعن في القرآن وهي كثيرة جدا حتى قال السيد نعمة الله الجزائري هو لا سيد ولا حاجة في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث الطبرسي بينقل عن نعمة الله الجزائري ودول كلهم احنا لا نذكر إلا أسماء النجوم منهم اللي هم كلهم بسقفلهم يعني وكلهم يمشون وراءهم مغمضين بلا عقل كبراؤهم دول دول مش بتاعتنا احنا ولا نعرفهم ولا عايزين نعرفهم أصلا ونحن براء من كل هؤلاء المجرمين لكن بنأتيهم بأسماء علمائهم عشان يراجعوها في كتبهم شوفوا الكلام ده كلام يعني يمشي مقبول ينفع حد ينكر الكلام دوت ده موجود اهو فبيقول ان هذه الاخبار كثيره جدا حوالي 2000 حديث 2000 حديث في ان القران الكريم محرف في كتب الشيعه ده كلام مين كلام الطبرسي بينقله عن الجزائري وقال زي المفيد ومثله قال ومثله قال الايه المجلسي بل ان المازندراني احد ثقاتهم الكبار يعني يقول وإسقاط بعض القرآن إسقاطه يعني حذف بعضه وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى جاء في روايات كثيرة ألفين رواية كلها بتقول فحواها بتقول إن أو, أو نصها يقول إن القرآن قد حرف وزيد فيه ونقص كما يظهر لمن تأمل كتب الأحاد... في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها ده كلامهم ويقول الجزائري نعمة الله الجزائري أيضا إن القول بصيانة القرآن وحفظه يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم بل قبحهم الله قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها ولو احنا قلنا أن القرآن الكريم محفوظ ومتصان وصدقنا الله الذي قال وإنا له لحافظون لو احنا قلنا كده ده كلام الجزائري فده معناه ان احنا بنضيع احاديثنا المتواتره بتاعت الشيعه يعني التي تنص على وقوع التحريف في القران مع ان اصحابهم من علماء الشيعه قد اتفقوا واطبقوا على صحتها والتصديق بها. هل هؤلاء مسلمون؟ ينفع في مسلم يقول هذا الكلام؟ تعال يرى الطبرسي كمان ما هو اشد من ذلك. بيقول ده ما ينفعش حد ينظر في اسناد هذا هذه الروايات كمان روايات ايه روايات الطعن في القران يعني القران يتبص فيه ويتقال منه ما ده غلط وده صح ومحذوف ومش محذوف ورواياتكم المكذوبه ممنوع نبص في اسانيدها قال لك اه ما ينفعش ليه لانها متواتره يا سلام والقران ده احاد يعني ولا ايه طب القران برضه متواتر ولا لماذا تواتركم انتم معصوم وتواتر الحق غير معصوم عندكم ايها الحمقى طبعا دي حماقة وده يعني منتهى ال ال ال الابتعاد عن الإنصاف ومنتهى التدليس على خلق الله يقول إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه النظر التفتيش في أسانيد هذه الأحاديث اللي كلها أصلا مكذوبة لا يثبت منها شيء لكن هم يعتقدون بها وهذا موضع الطعن فيهم دي التهمة آه الحاجات دي في نظرنا كلها مكذوبة في الواقع ولا هم نفسهم يعرفوا يثبتوا لها صحة إسناد أبدا لكن هم معتقدون صحتها مع كذبه يعني هم رضوا بالهم رضوا بالهم فيحملوا بقى الهم وهذا الكلام يقول مثله كذلك الخوئي الآن ومحسن الكاشاني يعني الكاشاني بيقول المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت كذبا على أهل البيت طبعا أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه وده القرآن ده ناقص كما أنزل على محمد لا ليس كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل على محمد كاشاني بيقول كده اهو ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع ده في بعض الروايات كما سنرى الآن بيقول لك إن كان اسم علي موجود 300 مرة في القرآن واتحذف 300 مرة يا أخي ده اسم النبي ما جاش كده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش الا كان اربع مرات ولا حاجه فاسمه عليه يجي 300 مره إيه في كل سوره يجي مره في كل سوره مثلا ده كده يجي في سوره في السوره مرتين كده يجي في كل سوره في اولها وفي اخرها يعني طب ليه؟ ايه الداعي يعني؟ مع احترامنا لسيدنا علي لكن ما الداعي ان يجيبوا اسم سيدنا علي في كل سوره في الاول وفي الاخر مرتين ده على حساب ان القران يعني على عدد سورنا احنا 114 سوره لسه ما كبرش لكن على طبعا ظنهم هم بيقولوا ان هذا القران الذي معنا ده تلت القران وفي تلتين واقعين عندهم يعني هيطلع مثلا اه بالظبط كده في كل سوره مره على على على حسابهم هم يبقى اسم علي في كل سوره مره احلى واتحذف مين حذف اللي بيكرهوا سيدنا علي الصحابه يعني يقول ومنها لفظة آل محمد جت غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها اتحذفت كلها برضه ومنها غير ذلك وأنه ليس على ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله والقرآن ده اتلعب فيه خالص يعني اتحذف منه أسماء علي وأسماء البيت وأسماء المنافقين وأبو بكر وعمر وعثمان والناس دي كلهم كان كان مكتوبين في القرآن الكريم بأساميهم منافقين يعني واتحذفوا برضه طيب ماشي طب تعال نشوف النصوص التي يتكلمون فيها بشيء من الوضوح أكثر من ذلك عشان بس نقف على كده نشوف الكلام ده ممكن يدخل عقل ولو هو فعلا محرف وان علي كان معاه النسخه الصحيحه طب ما علي بقى امير المؤمنين ليه ما ليه ما طلعهاش وبين اللي بيحصل دوت يا جماعه وك... طب هي فين؟ خلي حد من الشيعه يطلعها يعني هم مش معاهم برضه ولا معانا امال هي فين؟ يعني هذا طبعا كلام اشبه بالايه؟ بال... بالاحاجي والالغاز وده يصلح للتلبيس منه منه لهدايه الامم ربنا بينزل القران وينزل الكتب على الامم حتى يهديها مش عشان يلخبطها ويخليه مع واحد ويقول واحد ده ما يرضاش يطلعه يعني القران الكريم ينزل ياخد واحد يخبيه ويقول ماليش مطلعه طب يا عم هات ولا مش مديهولكم بعدين مش دلوقتي ليه؟ قال هيبقى ابني بقى يجيبه بعد 500 سنه ان شاء الله طب ما احنا هنكون متنا مش مشكله موت روحوا النار ايه ده ده ايه ده لعب ده ولا ايه؟ احنا بنهزر سبحان الله العظيم اصحاب العقول في نعيم فعلا إيه تعال نشوف بعض بعض الامثله بقى والشواهد العمليه بعد ما هم اثبتوا وقوع التحريف تعال نشوف بقى عمليا بيقولوا ايه روى الكليني في الكافي الكليني كما قلنا 100 مره الكليني عندهم كالبخاري عندنا والكافي عندهم كصحيح البخاري عندنا عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عن جعفر ولعن الله الكذبه قال ان ان القران الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية 17 ألف آية وآيات القرآن كما هو معروف عند الحفظة لا تجاوز ستة آلاف آية إلا بقليل يعني ستة آلاف وكسر ونيف فهنا زودوا 11 ألف آية راحوا فين دولي يعني كده اللي احنا معانا ده تلت القرآن بالظبط أو, أو أكثر من الثلث بقليل في تلتين واقعين طب حد شافهم لا ما حدش شافهم اه بالظبط كده ما هم جماعة دماغهم واحد اللي عمل فكرة ان القرآن نصه ضاع ده اللي عمل فكرة المهد المنتظر اللي عمل اللي فابرك نفس الفيلم ده فابرك دوت والمهد المنتظر فين دخل وما طلعش من السرداب وهيطلع امتى احنا مستنيين بقالنا 1200 عام منتظرين عم سيره جاي الغيب حجته معاه اه جاي بس اصبر بس المهدي جاي ويقول لك عجل الله فرجه وما هوش طالع خالص واي حاجه بقى مش عارفين يجيبوا لها حل يقول لك ايه مع المهدي هيجيبها معاه وهو جاي ان شاء الله القران اللي باقي ده فين نص القران اللي ضايع المهدي هيجيبه معاه وهو جاي يبقى قابلني بقى يبقى دي احاله على جهاله ومن احالك الى غائب فما انصفك الذي يحيل الى غائب ده بيضحك عليك انا عايز حاجه قدامي هو ينفع يبقى كتاب هدايه للامه ويستخبى 2000 سنه طب ما نازل ليه وجاي ليه دوت عشان يستخبى ويبقى مهدي كده منتظره زي الفل كده وامام لا ت- لا تمشي الدنيا الا بامره واذنه وتتوقف عليه كل اعمال المسلمين ومستخبي 2000 سنه مستخبي بيعمل ايه حضرتك؟ والناس دي مش لا لا عارفين يحجوا يا عيني الا بقى بعد ما اخترعوا موضوع روايات الفقيه ولا عارفين يجاهدوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه ما كل حاجه توقف على الامام المنت... على... على الامام والامام غايب لما يطلع لغايه ما جاء الخميني عمل لهم موضوع الايه ال- ال- ولايه الفقيه وان الفقيه ام مقام الامام حك كده وكلام شغله كله تلبيس و- وترقيع وكلام حاجه في غايه الغرابه يعني دين مفبرك من اوله الى اخره فسبحان الله العظيم وتلاقي ان في حد قال يقبل هذا الكلام ومصدقه ده العجب من هذه العقول كيف تصدق هذا الهراء أين عقول هؤلاء الناس الناس العاقلة اللي في الشيعة أين عقولهم كيف لم يمحصوا هذا الكلام ويضعونه على محك النقد العادي العقلي مش هقول الديني ديني إيه العقلي في عقل يقبل هذا ينفع أبعت واحد معاه كتاب ربنا يون- ينزل كتابا على نبي الكتاب ده يقعد شغال 11 سنة ولا 12 سنة ولا 15 سنة 20 سنة وهو النبي ده يموت ربنا يقول آه، سنحفظه وبعد ما يقولها نحفظه ياخده واحد يحرفه وده انه ضايع الكتاب ده لغايه كده لغايه يوم القيامه ضايع طب احنا فرق بينا وبين اليهود ايه؟ لو كده يبقى احنا بما انتزع كتابنا على التوراه والانجيل ما كده كله زي بعض امال هو القران مق... القران محفوظ ليه؟ لما هو هيضيع زي التوراه زي الانجيل فالكليني بينقل عن عن الجعفر ان القران اللي جاء به صلى الله عليه وسلم 17000 ايه ففي كده 11000 ايه فرق راحوا فين العجيب بقى ان الجماعه كلهم ائمه الشيعه كلهم بصموا على الروايه دي وكلهم قالوا صح قال المجلسي الخبر صحيح ان هم كام 17000 ايه طب وراءه يعني اذا هو يثبت ان في 11000 ايه واقعين ضايعين فين هنشوف وقال صاحب الشافي انه موثق كالصحيح ده كلام زي الفل وقال المزندراني ان ايه القران 6500 طب وفي لسه كمان الفرق 12000 ايه ولا حاجه قال والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف ان ده كده الجماعه المحرفين الصحابه حرفوه راحوا ايه حذفينه يعني طيب ماشي وقال المجلسي إن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره طيب ال- ال- ال- ال- العجيب بقى ان ان مش القران هم الراجل ده الان روى, روى الكذاب هذا عن جعفر الصادق ان هو 17000 ايه 17000 ايه طيب ماشي في روايه ثانيه برضه صحيحه عندهم ان هو كام 18000 ايه وفي روايه 10000 ايه هم كام بالظبط هي هو مزاد يعني كل واحد بي- بيقول لا انا ازود حاجه من عندي مين يزيد انا 10000 ده لا 15 17 20 ايه ما الموضوع ده ال- لا يختلف الناس في في امر معلوم كهذا ده قران يا جماعه ده ده الكتاب المفروض بتاعكم يعني مش عارفين هو كام ايه هتفرق مثلا يقول لك ما العدد يختلف ان في العد المكي والشامي والبصري وال- وال- والمش عارف الايه والبتاع كما هو معروف في عد ايه القران في مذاهب القراء بس ما بيفرقش كده بال 10000 ده بيفرق مثلا كده 100 50 70 كلام بسيط يعني حاجات ما, ما, ما تتحسبش يعني ان واحد يقف هنا تاني يقف بعديه بشويه يخلي ايتين ايه يخلي ايه ايتين في حاجات بسيطه لكن 11000 ايه وقعوا ويقول لك ده كلام صحيح وده مروي عن اهل البيت الاطهار طب وكيف ذلك؟ يبقى احنا الان هل طب اذا هل اذا يوثق بقراننا الان هو ناقص 17000 ايه؟ تلتينه ناقصين ينفع نشتغل بيه؟ تعال نشوف بيقولوا ايه في كتاب الكافي باب كامل يتكلم فيه الكليني عن ان عليا قد جمع القران طيب كويس خالص الحمد لله لاناءه ده ضاع والاناء ضاع والاناء قال لك القران بقى الصحيح بقى الكامل الكبير اللي هو بقى فيه كل حاجه اللي بقى ما فيهوش تحريف خالص عند سيدنا علي اهلا وسهلا يا مرحبا ضاعت والإناث زي ما تاهت والإناث عند ثقة صدوق إمام فيقول لك لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وذكر فيه ست روايات من رواياتهم منها ما يرويه جابر الجعفي وهو كذاب مشهور أنه سمع أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله على نبيه إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده يعني سيدنا علي والأئمة اللي بعديه كلهم معاهم القرآن الكامل ما طلعوهوش ليه كما يزعم هذا الكذب المفرط سيدنا علي معاه معاه القرآن الكبير الكامل وجماعة و11 إمام بعديه ولا 10 أئمة سيبك من الراجل اللي تاه مش لسه ما لقوش لغايه دلوقتي دوت بتاعهم مش هيلاقوه خالص العشرة بقى التانيين دول كانوا موجودين 200 سنة بعد سيدنا علي والقرآن جعفر بيقول ان هو ابو جعفر بيقول ان هم كلهم لم يحفظوا القرآن الا الا علي والاولياء والائمة من بعده كان معاهم القرآن الكامل الكبير ده اللي هو 17000 آية ده ولا 20000 آية الخمس مصاحف جنب بعض دول طب خلاص لماذا لم يخرجوه ولما هو معاهم لماذا لم يعطوه لشيعتهم يحفظونه ولا هو لنا ولا انت يعني لنا ولا انت ألا فما كانوا دول الشيعة على بقى بلاش السنة الوحشين دول وجماعة المجرمين دول كانوا خبوه للشيعة كنا الآن لقينا واحد شيعي حافظ القرآن الكبير أبو عشرين ألف آية دوت لكن ده ما فيش حاجة خالص يعني إذا خان علي وخان الأئمة من بعده معهم نص القرآن كاملا عشرين ألف آية ولا حاجة وما رضوش يطلعوه لحد طب إيه الفرق بينه وبين الشيطان ايه الفرق يعني؟ كلاهما يكتم الحق ويكتم ايات الله عز وجل. ايه الفرق بينه وبين اللي حرفوا القران اذا؟ كلاهما حرف، كلاهما خبأ القران، المحرف حذفه وده برضه كان معاه ما رضاش يطلعه وكان مخبيه. يبقى ما فيش فرق بينهم كلهم، يبقى كلهم زي بعض. شيخ الشيعة الكوئي الآن يزعم ويرى إن إن يقول إن إن في يعني زي مصحف يغاير القرآن الموجود الآن في ترتيب السور ويختلف معه في الزيادة والنقص ده شيء لا شك فيه بيقول أكيد في مصحف لعلي قطعا طب هو فين مخالف طبعا في ترتيب الآيات وترتيب السور وفي كل حاجة ده مصحف بقى تاني خالص سنرى الآن بعض نماذجه بعد شوية وطبعا المضحك جدا طبعا اللي مكروب يعني وعايز يضحك من قلبه يعني بصراحة يخش يقرا شوية في كتب الشيعة الحاجات الدقيقة اللي زي دي طبعا هو ضغط ارتفع شوية بس بعد كده هيضحك وسيسرع عنه هيروح عنه الهم ده كله إن شاء الله في الآخر ويعلم ويحمد الله على العقل يعني كان ابن عباس رضي الله عنه إذا رج... إذا جالس رجلا عييا أحمق لو عدى عليه كده واحد ما بيعرفش يتكلم أو راجل غبي يتصدق يعتق عبدا ويقول الحمد لله ان انا ما بقتش زي الراجل دوت دي, دي نعمه كبيره جدا فالواحد لما يشعر بهذه النعمه كده نفسه تطمئن ويهدا يعني ويشعر انه على الحق الطبرسي بينقل في كتابه الاحتجاج رواية تتحدث عن جمع علي للقرآن وعرضه على الصحابة بيحكي بقى قصة كده يعني أشبه ما تكون بالإيه بالأفلام الهندي زي ما بيقولوا يعني مع أن هذا الرجل في كتابه هذا وهو محل ثقة الشيعة جميعا بيقول لا نأتي في أكثر ما نورده من أخبار بإسناد من الأخبار بإسناد وإحنا بنجيب حاجات من غير إسناد وهما بيثقوا فيه العجيب اللي هيجننك أن هذا الرجل بينه وبين علي خمس ست قرون وبيرسل كده عن علي يقول لك قال علي طب الاسناد فين مفيش اسناد ليه انا ما باخدش غير حاجه سليمه طب منين اظهروا لنا اسنادكم ده احنا عندنا والحمد لله اهل العقل والنقل لو عندنا راوي راوي في اسناد متكلم فيه صدوق رجل صدوق يعني مش كذاب ولا حاجه لكنه ممن لا يعتمد حفظه يعني حفظه على قده شويه وتفرد بخبر فالخبر منكر لا يقبل الخبر أصلا يقول الذهبي وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا ده يبقى منكر لازم يجي حد تاني معاه يرويه عشان نقول ماشي يمشي يحسن يمشى يعني خبر اسناد كله كل رجاله ثقات متصل ما فيش فيه انقطاع واحد رواته صدوق مش كذاب بس حفظه على قده شويه لو تفرد بنقل هذا الخبر وحده يكون منكرا عندنا لا يقبل اصلا مش من مش خمس قرون في النص فاضيين فيش ما نعرفش مين فيهم اصلا غير بقى الاكاذيب يعني طبعا ده كله تحت اختراعات ويقول لك لا احنا واثقين فيه واثقين فيه باماره ايه يعني؟ ليه؟ ما محل الثقه دي هذا طب وفرق ده عن عن التوراه والانجيل؟ ما نفس الكلام اخر حاجه ممكن يصل لها النصارى بينهم وبين عيسى مثلا 300 400 سنه ولا حاجه واليهود بينهم وبين يعني اخر واحد يوصلوا له يوشع في, في اسناد مكذوب ولا حاجه يعني وبين يوشع وموسى 500 600 سنه طب ده يبقى موثوق فيه ده ده, ده الجماعة المجرمين الروافض بيطعنوا ألف السنة عشان فيها خبر ضعيف وراوي مش عارف إيه وتكلم في فلان شوفوا خيبتكم شوفوا اللي عندكم البلاوي اللي عندكم دي ده انتوا عندكم احاديث من غير اسناد اصلا بتصدقوها وماشيين بيها وحاجات لا يقبلها عاقل اساسا وبتتكلم معايا في راوي تكلم فيه بعضهم يا عم تكلموا بس انتوا فيه للصبح هاتوا لنا واحد زيه عندكم واحنا واحنا واحنا نرضى هاتوا لنا عند اسناد عندكم زي اللي عندنا كده ومتكلم في بعض رواته بكلام خفيف واحنا نبوس دماغكم كمان وناخد منكم بالثلاثه فالراجل ده ال اسمه ايه دوت ما طبعا كلهم اساميهم تلخبط الطبرسي كلها شبه بعضيها يعني الطبرسي في الاحتجاج هو محل ثقة الشيعة حتى أنهم قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأول مع أنه من القرن السادس الراجل 500 وكسر ولما يقول قال علي يصدقوه اه طب الاسناد مفيش من غير اسناد وروح ورا اخر بقى ايه يشتغلهم يعني فيقول لهم ايه في اول الكتاب بتاعه ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد ما فيش أسانيد عندنا واحد يطلبها ليه يا مولانا قال لك إما لوجود الإجماع عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والموافق يعني عايز أقول لهم السنة والشيعة متفقون على هذا ما كذاب وما حدش هيرد عليه لأن كل اللي وراه سمعا وطاعة ما حدش يفكر فين السنه بتقول الحاجات دي فين السنه في اي كتب اذا كان القران حرف يبقى كتب ما كانت حرفت هي اخرى اللي يقول القران محرف هيغلب في كتب السنه يقول اه كل ما كان فيها ما يخالف ما يوافق مذهبنا حرفوه اللي حرفوا القران يلا ما ما فيش حد بقى خسران حاجه كلام ببلاش يعني لا عقل ولا منطق ولا ضوابط ولا اصول ولا فوق ولا تحت هيصه كله كده خلطبيطه في بعضه دين الخلطبيطه دوت بعض علمائهم المعاصرين يقول على عن الكتاب الاحتجاج بتاع الطبرسي يقول هو من الكتب المعتبره ما فيهوش اسانيد كده يعني سداح مداح يقول لك كتب كتاب معتبر اعتمد العلماء عليها كالعلامه المجلسي والمحدث الحر العاملي واضرابهما طبيعي طبيعي ما كلكم شركاء في الاثم تقول بقى هذه الاسطوره التي يرويها المجلسي في الطبرسي في الاحتجاج في في في في, في قصه جمع علي للقرآن الكريم وعرضه على الصحابة والخناقة اللي حصلت فيه يعني عشان هو كان معاه الحق يقول في رواية أبي ذر الغفاري طريقة إلى أبو ذر مفيش وهتصدقوها كده غصبا عنكم عشان الراجل ده ما بيقولش حاجات غلط خالص أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي رضي الله عنه القرآن الحقيقي بقى مش بتاعنا احنا القرآن بقى السليم يعني على على على على ابوه يعني وجاء به الى المهاجرين والانصار كلهم كده وعرضه عليهم قال اسمعوا وراح قاري عليهم العشرين ألف آية يا سلام لما قد أوصاه بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان وصيع فيهم كده والنبي ما كانش بيقول لهم عليه خالص يعني طول ما هم عايشين مع النبي كانش بيقول لهم خالص على القرآن الجديد دوت ومخبيه مع علي ولما يموت قال روحوا قول لهم عليه وروه لهم بس بعد ما يموت فيقول فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم مفيش الفتحة خالص ده أول صفحة سورة فضائح أبو بكر الصديق فضائح عمر بن الخطاب فضائح عثمان بن بن عفان فضائح عبد بن الجراح فضائح مش عارف مين خالد بن الوليد على طول كده وش ده صحيف السوابق ده ولا إيه ده مش قرآن خالص بقى كده ده صحيف السوابق من أول صفحة على طول مشاكل وخناقات وفلان عمل وفلان سوى محضر ده ولا إيه فبيقول ان ابو بكر لما خدوا منه كده قال وريني يا عم شوف الحاجات اللي معاك دي فتحه فخرج في اول صفحه فتحها فضائح القوم اوعى فوثب عمر وقال يا علي اردد راجع الكتاب ده مش عايزينه فلا حاجات لنا فيه ما يلزمناش يا عم فاخذه علي وانصرف خدوا قال خلاص يا جماعه ولا مش عاجبكم ناخد ندخله ثاني الايه السرداب لغايه ما يجي المهد المصري يبقى ياخده يكمل بيه بقى الايه الفيلم يعني خلاص فاخذه وانصرف ثم احضروا أبو بكر وعمر راح جايبين مين؟ زيد بن ثابت. وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار. فضائح المهاجرين والأنصار في القرآن. بيقول له كده بقى عمر بيقول لزيد بن ثابت، بيقول له إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار. وقد رأينا أن نؤلف قرآنا، يا سلام، جديد بقى، حاجة كده إيه؟ صنع يدوي يعني على على على قد ما قلبك يحب. وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك قال له أوي أوي حاضر على عينيا تؤمر ديك الساعة وفي حد فاهم حاجة وفي صحابة عايشين ولا حاجة ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم قالوا طب بس في مشكلة يا عمر زي المثال بيقول لعمر يعني حدوته بقى طب أنا كده في مشكلة عندي قال له إيه المشكلة؟ قال له أنا خلصت القرآن بالطريقة ديت أنتوا طلبتوها بقى بعد ما نظبطه ونقيفه ون- ونحنتفه ونحذف فيه مصايبنا كلنا كل بقى طب افرض عالي طلع القرآن اللي عنده نعمل إيه؟ قال فإن فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ما كده هيبوظ الشغل كله هيروح مطلعه يقول بس ادي الاصل ده ده التقليد والناس طبعا دول كلهم صحابه المفروض فاهمين عارفين سمعوها قبل كده مره في الصلاه ولا حاجه فيقولوا اه فعلا ده مضروب وده ما- كده يعني فقال له عمر فما الحيله طب نعمل ايه؟ نحلها ازاي المشكله دي؟ شوف تحس ان هو ايه؟ يعني آه اكشن واخد بالك فيلم كده لعب يعني والسلام قال زيد لا يا عم انتم اعلموا بالحيله ده لعبتكم انتم انت اللي سالتني انت ظبط بقى الموضوع مع نفسك فعمر قال له سهله خالص ما حيلته دون ان نقتله ونستريح منه نموت علي ونخلص مش معاه القران وهيوجع دماغنا بيه وطلعنا ويفضحنا نموته يا عم ونخلص ونتاوي القران القران بس مع علي بس يعني القران ده ربنا نزله على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد 23 سنه يقرا فيه مع الناس وفي الاخر ما يعرفوش غير علي بس اقول سرا يعني ولما علي هيموت ومعاه القران بتاعه ده مفيش حد يعرف عنه حاجه خالص ايه ده اي اي اي اي حمق يقتضي هذا الفهم وهذا الكلام يقول فدبر عمر في قتل علي على يد خالد بن الوليد بعت له خالد بحيث يموته فلم يقدر على ذلك خالد فلما استخلف عمر لما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه طب لما علي خالد حاول يقتله وما عرفش طب علي كان بقى يفضحهم بقى يقول أهو القرآن أهو وفي كل حاجة غ- وفي حاجة وفي الحاجات الصحيحة وبتاعهم ده بايظ وهم قطعوه مزعوه ع- ما عملش ليه كده قاعد ساكت خالص ماشي على خلاف ح- عادة علي الشجاع حيدرة س- أعوذ بالله من الضلال فالمهم لما ما عرفش يموته عمر بقى لما جت خلافة عمر فراح لعلي تاني قال له طب ما تجيب القرآن اللي عندك دوت بحيث لو احنا عايزين برضه ايه عايزين نظبط الامور يعني هن- هنشوفك يعني فقال سأل علي فعليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم قال تعالى نحرف مع بعض وهديك حقك مش مش مش هنساك يعني فقال له يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي قد كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه ما تجيبه ونظبطه مع بعض ونشوف اللي مضايقنا ونم- ونمشي الأمور يعني برضه احنا حبايب وكده وأصحاب زمان يعني فقال هيهات ليس إلى هذا سبيل أبدا بعينك إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما, جئ ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من أولادي قال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم طب هيظهر إمتى إن شاء الله عشان نستناه فقال نعم إذا قام القائم من ولدي أظهره إن شاء الله إن شاء الله علي بيقول لهم كده في ساعتها يعني لما المهدي المنتظر ابني ده يطلع بقى من السرداب بتاعه لو يخش فيه إن شاء الله مش هيطلع لما يجي يطلع هيطلعه معاه يا سلام على الكلام ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه شوف كلام يعني تحس مثلا دوت ايه حكايات قبل النوم ها حكايات قبل النوم مثلا اه تسمعها كده وايه واحد في و- و- والشطر والشطر حسن وعلاء الدين وصباح السحري كلام من ده يعني لكن ده ممكن يكون كلام صحابه ودين يعني فيلم ده ينفع ان علي يجيب المصحف ويقول لا هديه لكم لا مش هتاخده طب انا هخبيه طب امسكه موتوه لا طب سيبه هطلعه بعدين انا مش مطلعه دلوقتي اما ابني يجي بقى يبقى يطلعه هو ايه ده قران ايه ده وهذه الروايه طبعا ده من ضمن روايات عشر ذكرها الطبرسي المجرم في كتاب الاحتجاج يثبت بها تحريف القرآن وإن القرآن الحقيقي مع علي طب ما احنا قلنا اهو طب ما علي ليه مستني لما ي- لما يجي ابنه القائم بأمر الله دوت اللي مش عارفين هيطلع امتى ده خالص ولا هو يعرف عنه حاجة أصلا سيدنا علي ده كله كذب وافتراء عليه وعلى أولاده طب ما سيدنا علي بقى أمير المؤمنين كان خليفة وعمر مات وأبو بكر مات وعثمان مات وخلا له الجو لماذا لم يخرج القرآن ويعلم الأمة دينها بحق هو سيدنا علي عايز الناس تعيش في ضلال 2000 سنة عشان بعد كده ابنه اللي لسه ما مش عارفين هيطلع امتى دوت طبعا هذا كذب كما قلت لا لا يعرف حاجة عن الابن دوت ولا هو أصلا موجود محمد بن الحسن العسكري المسمى بالمهدي المنتظر عند الشيعة هذا سراب وهم أخلوقة أسطورة زي كده الفيلم ده اللي احنا شفناه نفس نفس المنتج بتاع ال- هذا الفيلم عمل الفيلم بتاع المهدي المنتظر هو هو واحد يعني عملهم واحد استاذ واحد اللي عمل القصتين دول كذاب واحد طلع الاثنين دول طب متى سيظهر هذا؟ هيبقى علي يريد ان يبقى الناس ضلالا ليس معهم قران صحيح لغايه بقى ما ان شاء الله ان شاء الله يعني بقى موت يا حمار لما بقى يطلع بقى المهدي المنتظر لما هوش طالع خالص دوت ويجيب معاه بقى كده القرآن في إيده كده وزعه على الناس وعلمهم طب ليه؟ طب لماذا؟ ده انتقام من الأمة ده ولا إيه؟ أيرضى أيرضى الشيعة أن ينسب علي لهذا أن هو راجل كان معاه الحق وخبأ وضيع الأمة وهو السبب الناس النهارده كلهم عايشين في ضلال ما المصحف كان معاهم ما رضاش يطلعه ومخبيه وثم أنا بدي أفهم هو لما خباه طب سيدنا علي عمل كده وخبى المصحف وجاء بعد كده أولاده واحد واحد واحد واحد مفيش ولا واحد منهم ورى هذا المصحف لأحد من أحبابه مفيش حد منهم نقل منه حاجة ما حدش منهم حفظ منه صورة ولا صورتين كده يخبيهم لينا يعني بحيث يفرجنا برضو على البضاعة يعني نتفرج يعني ناخد فكرة ونشتري بكرة ما في حاجة من دي خالص الله. جنون طبعا ده كله جنون جنون وأكاذيب المغفلين يضحكون بها على الحمقى والمغفلين ف هذه الرواية الأضحوكة اللي سمعتوها منذ قليل هذه مذكورة طبعا في كتاب الاحتجاج والمجلسي نقلها في بحار الأنوار وذكر أن صدوقهم ابن بابويا القمي رواها باختصار قال لي عنها ده القصة دي قصة إيه الكل متفق عليها ده حكاية حقيقية مية في المية وإن ده اللي حصل وعلشان كده المصحف مستخبي وقابلوني بقى وهذه ليست وحدها الرواية التي جاءت في هذا الباب بل هناك عشرات أكثر من عشر روايات قال عالمهم الطبرسي وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم قال والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج وقد ضمن ألا ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع ده مجمع عليه عند الشيعة يا سلام واشتهر بين المخالف احنا نعرفه الكلام دوت ابدا والله حد من علماء السنه نقل هذا الهراء الا على سبيل مثلا الضحك والهزار والحاجات دي والتنكيت والتفريع على الناس نكته يعني وضحوكه ابدا والله ما في حد شاف الكلام ده خالص غير هؤلاء المجرمين ودلت عليه العقول عقول ايه بقى دي دي اكيد عقول العصافير او عقول البقر لتدل على تقبل هذا الكلام الذي يلزم منه تنقيص عالي قبل تنقيص ابي بكر وعمر وقبل طعن في القران هي طعن في علي نفسه هذه الحكايه المفبركه طعن في علي لسكوته ومعه القران ايام خلافته واولاده من بعده تواطؤوا كلهم على حذف القران وعلى تركه مختبئا الى ان يظهر بعد كما بعد بعد بعد الوهم يعني ان شاء الله مش هيظهر خالص ولا حاجه بعد كده يقول لك ان ده تحريف القران وقد روي فيه اي في التحريف ازيد من عشره احاديث صريحه في ذلك طبعا يعني ده كلام حق ده أول صفحة من القرآن فيها فضائح أبو بكر وعمر والصحابة ليه؟ يعني اشمعنى؟ هل يذكر هذا شخص في قلبه ذرة إيمان؟ لا يكتب هذا الكلام إلا شخص أكل الحقد قلبه من هؤلاء الأطهار ولا يقع ذلك أبدا إلا للمجوس اللي عمر دمر عروشهم وأدخل ديارهم في الإسلام فهم يحقدون عليه حقدا لا حد له حتى يذكروا الشيعة ان الشيطان الشيطان ابليس الكبير يعني مش العيال الصغيرين هيدخل النار اكيد طبعا ها لكن لما يدخل النار هيقعد ينزل ينزل ينزل ينزل الى ان يبلغ حدا مش ممكن يقول يا رب بقى كده كفايه ده انا كده يعني اتعذبت على قد ما عملت وزياده كمان ربنا يقول له وبعدين ربنا يقول له خلاص هنوقفك هنا انت انت راجل يعني كده كويس عليك خالص تستاهل وخدت حقك فيقول لربه يا رب هل هناك أحد يعذب عذابا أكثر مني ده إبليس نفسه يقول له نعم يقول له مين يقول له الراجل اللي تحتك ده بص تحت كده خالص يبص تحت خالص خالص خالص خالص يلاقي واحد بيتعلق بقى في الايه في يعذب الا مين ده يقول ده عمر بن الخطاب حياة بالله من هذا الحمق نعوذ بالله من الحقد والغل وحمل الضغيرة لهؤلاء الأطهار هذا القدر فيه كفاية وله وله وله بيان أطول من ذلك نتمه في لقاء آخر وحتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحمة الله وبركاته